باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اقرا مع حضراتكم المزمور رقم 24 ناخد ست ايات الاول فيه بيقول مزمور لداوود للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها من يصعد إلى جبل الرب خدوا بالكم من هذا السؤال من يصعد إلى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه هذا هو الجيل الطالبة الملتمسون وجهك يا يعقوب الليلويا كل سنة وحضراتكم طيبين من الاثنين القادم يبدأ الصوم الكبير الفترة الروحية التي ننتظرها من عام إلى عام وهي فترة روحية مكثفة ومنظمة وفيها دسم روحي كبير بنعيشه كلنا في كنيستنا والصوم الكبير له طعم حلو ومحبوب في وسطنا كلنا ولأن الصوم الكبير فترة في غاية الأهمية لحياتنا كلنا والصوم اللي بنصومه هو السيد المسيح نفسه وزي ما صام عنا أربعين يوما وأربعين ليلة بنصوم هذا الصوم المقدس اللي بيسبقه أسبوع أسبوع أحيانا نسميه أسبوع الاستعداد أو مقدمة للصوم وبيختم أيضا بأسبوع آخر نسميه أسبوع الآلام ففترة غالية ومهمة لحياة كل إنسان فينا كبير أو صغير وأهمية الفترة دهيت إنها الفترة اللي الإنسان بيقدر يكشف فيها نفسه يعني إذا كنت بتضيع أيام الصوم الكبير من غير ما تكون أيام لتغيير حياتك أنت تفقد الكثير عشان كده أنا عايز أبتدي وياكم سلسلة من الموضوعات كلها بتدور حوالين عبارة مهمة بنسمعها في الصوم الكبير كتير في الصوم الكبير بجوار كل الطقوس والألحان والمطنيات والقراءات والنبوات وكل الزخم الروحي ده في كل قداس بنصلي في آخره الإسمه والقسمة فيها ملحوظتين مهمين قوي الملحوظة الأولى أن بيتكرر فيها عبارة الصوم والصلاة وبتتكرر فيها أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصوم والصلاة وأرجوكم تنتبهوا أن كل كلمة في هذه القسمة هي كلمة مرسلة لنا علشان نتعلمها كويس ما هوش كلام كده محطوط بلاغة أو يعني كلام شكله جميل وخلاص كل كلمة لحياة الإنسان اللي عايز يستفيد فبيتكرر فيها الصوم والصلاة حوالي عشر مرات دي الملحوظة الأولى وبتتكرر علينا طول أيام الصيام وكل قداس ونقول الصوم والصلاة هما اللذان هما اللذان هما اللي اشتغلوا ويا ايليا ويا موسى النبي ويا أهل نينوى ويا الرسل والشهداء إلى آخره. بيحكي لنا تاريخ في تدبير روحي الصوم والصلاة. أما الملحوظة الثانية وهي اللي هناخدها في دراستنا خلال الأسابيع الجاية إذا أراد ربنا وعشنا هو ختام القسمة في ختام القسمة ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة ونتناول منها بشكر بنقول كده يعني بعد ما راجعنا التاريخ كله من ايام ايليا وموسى و و و الى اخره جينا بقى في الزمن بتاع بتاعنا ونحن ايضا فلنصم عن كل شر بطهاره وبر وبعدين يحدد ثمن درجات سلم اللي هي قلت لكم عليها من يصعد الى جبل الرب درجات السلم دي حتى نصل الى جبل الجلجثه جمعه ختام الصوم ثم الجمعه العظيمه نقول ايه نسالك يا رب طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا عدوا بقى ويايا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيره ووجه غير مغزي وايمان بلا رياء ونيه نقيه وصبر كامل ورجاء ثابت هذه يا اخوتي ثماني درجات نصعد بها خلال اسابيع الصوم المقدس لكيما نصل الى جبل الجلجثه واقول مع بولس الرسول مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا دي الخطه الجميله بتاعه الصوم الكبير وارجوكم ان الصوم يكون الفرصه الذهبيه لكل واحد فينا ان يلتفت الى نفسه ولا يلتفت الى اخر صحيح احنا بنصلي عشان بنبقى واقفين في القداس كلنا ويا بعض فبنقول ونحن ايضا فلنصم عن كل شر بطهاره وبر كاننا بنتعهد قدام الله إذا أراد ربنا وعشنا خلال الأيام الأربعة اجتماع الأربع يعني في الأسابيع القادمة ناخد هذه الدرجات درجة درجة ونشرحها بمخزاها الروحي القوي ولكن الشرح لا يفيد إن لم أنت تأتي وتستفيد إنك تاخد المعلومة أو الدرجة وتقف عليها كويس وتراجع بيها نفسك جيداً أنا بأكد على الكلمات لأن هذا الأمر نافع لنا جميعا ومهم لنا كلنا أن احنا نستفيد روحيا بما تقدمه الكنيسة وبشطارة بقى كل واحد فينا أن ياخد من هذا الطعام الروحي أنا النهاردة عايز أكلمك أن هذه الدرجات الثمانية ماشيين مع أحد الصوم ودي يمكن تكون المفاجأة قدامك إن الكلمات دي مش مكتوبة رص كلمات كده قدامنا ولا شوية عبارات لطيفة ومحطوطة لأ ده الصوم الكبير بأسابيعه نيجي لحد الرفاع لحد الكنوز لحد التجربة على الجبل كل حاجة من دول كل حد من دول له معناه وله قصته وله ترتيبه الكنسي لكن ايضا له ارتباطه بهذه الدرجات الثمانيه درجات من يصعد الى جبل الرب شوف كده يقول لك من يصعد الى جبل الرب يا ترى انت فيهم اسال نفسك يا ترى انت واحد منهم من يصعد الى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه وموضع قدسه هنا الملكوت السماوي اعود واكرر واقول ان الكلام ده مش عشان تسمعه من ودانك دي ويخرج من ودانك التاني هذا الكلام نص الانجيل في المزمور العبارات اللي بنصليها في القداس كلها من اجل خلاصك ومن اجل حياتك تعالوا نبتدي ويا بعض في هذا الجزء بيقول كده من يصعد الى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب وهي دي أول نقطة بيتكلم فيها أو أول درجة اللي بيقول لكي بقلب طاهر قلب طاهر أول حاجة تعرفها إن القلب محدش بيشوفه ربنا هو اللي شايفه وأظن عيب خالص إنك تخلي قلبك مش حلو وربنا يشوف الحاجة اللي فيه اللي مش حلو ما يصحش ده يعني من النواحي الإنسانية لكي بقلب طاهر وهنا يقول مين اللي هيطلع مين اللي هيوصل لغاية موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا كلمات محددة وواضحة وترسم لحياتك طريق الخلاص تماما والموضوع في ايدك انت لما بنقول من يصعد الى جبل الرب وبعدين نقول لكي بقلب طاهر هنا كلمة القلب الطاهر يعني أو القلب النقي الذي ليس في داخله أي نوع من الشوائب الشوائب تعرفين الشوائب حتى لو كانت حاجة صغيرة أو شبه مش باينة هذه الشوائب زي ما نقول الذهب النقي أو الذهب الخالص الفضة الخالصة فيش أي شوائب ذهب يعني ذهب عيار 24 4 كله ذهب ما فيهوش شوائب من معادن أخرى يحطوا عليه نحاس يحطوا عليه مواد تانية يغيروا في شكله في لونه المهم الذهب يكون 24 صح الذهب النقي وهنا الذهب النقي هو القلب الذي لا يحمل خطايا تقول لي في حد ما مشيتش خطايا يقول لك لا كلنا معرضين للاسم كلنا بدون استثناء لكن إذا كان قلبك غير طاهر ولم تسعى إلى نقاوته أنت لا تستطيع أن تصعد جبل الرب تطلع إزاي يعني وهتصلي إزاي وترفع قلبك إزاي ويبقى أنت عايش حياة ما هيش نقية يمكن السؤال اللي نسأله وعشان نكون محدد وياكم إيه هي الشوائب اللي ممكن تكون في قلب الإنسان ايه هي الشوائب اللي تخلي قلب الانسان غير نقي وتخلي الله لا ينظر الى هذا القلب اول حاجه الانسان الذي يتعلق بالخطيه باي شكل من الخطيه الخطيه والخطايا كل الناس تعرفها وجوانا جوه الانسان صوت بيقدر يميز ومن خلال انجيلك بتقدر تعرف لكن اول شائبه شائبه التعلق بالخطيه بنقع في خطيه ايوه بنقوم ايوه في سر اعتراف ايوه في توبه ايوه كل ده موجود لكن في واحد يعلق قلبه بالخطيه يعني زي ما بيقول كده صارت الخطيه محبوبه عنده متالفه وياه واسمحوا لي ان انا اقول تشبيه وان كان تشبيه يعني لا يليق قوي لكن هيوصل الحقيقه ربما لما تمشي في الشارع جنب غرفه صرف صحي وتنبعث منها روائح مش كويسه تتضايق وتحاول تبعد على طول ده وانت ماشي تخيل لو انسان جاء وسكن امام هذه الغرفه اللي هيحصل ايه هيتضايق الاول يوم وبعد يومين المضايقه هتقل وبعد اسبوعين المضايقه تقل تقل وبعد شهرين يعمل ايه خلاص بقت خلاص صارت هذه حياته وساعتها ما يشعرش غير لما يجي له واحد يزوره يقول له يا عندك رائحه غير جيده مش كده برضه يقول له ابدا مفيش حاجه ده احنا عايشين ومبسوطين احترس ايها الحبيب ان تصل الى هذه المراحل المتدنيه يقول داود النبي ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب ده داود النبي شوف بيقول ايه ده في مزمور 66 ان رعيت اسما اسما يعني خطيه ان كان في خطيه في قلبي وعمال ارعاها عامل لها رعايه يعني مهتم بيها متعلق بيها لا يستمع لي الرب عشان كده التعلق بالخطيه يحجب استماع الله لصلاتك تقول لي صليت كتير ومفيش فايده ادي السبب اول حاجه تعل اول شائبه التعلق بالخطيه وعشان كده بنصلي في الطلبة بتاعت القسمة هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصوم والصلاة فرصة كويسة إنك كنت ترعى اسما أو خطية في قلبك فرصة إن هذا لا يخرج إلا بالصوم والصلاة فرصة الصوم مش صايم لوحدك ده كل الكنيسة صايمة وياك بتشجعك نمرة اتنين ايه الشائبة التانية شائبة الرياء وشائبة الرياء يقول عليها كده في رسالة يعقوب رسا- عبارة جميلة الله اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم خد بالك من ال- الميكانيزم هنا اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين ذوي الرأيين يعني إيه اللي من بره هلا هلا وانتوا عارفين الباقي واخدين بالكم انتبه انتبه ان تكون حياتك كده حياة ريائية حياة بوشين حطها تحت اي مسمى و... والحياة الريائية تفكرنا بالجماعة الفريسيين الجماعة الفريسيين في العهد القاد- في ال- ايام زمن السيد المسيح عملوا ايه ده الراجل كان اعمى والمسيح فتح عينيه وهم برضو مش داخله دماغهم الحكايه ده قدام عينيهم وبعدين يحققوا يا ابوه وامه ويا الجيران ويا اللي يعرفوه ويا الراجل نفسه وبرضه مش مصدقين هو بقى اللي عاش في هذه التجربة المظلمة قال كده أنا لا أعرف شيء أعرف حاجة واحدة كنت أعمى والآن أبصر وهذه أيضا خلاصة للعه... للصوم الكبير الرياء انتبه لئلا يكون في قلبك الصورتين دول والله لما ينظر الى هذا الوجه الريائي للانسان لا يمكن ان ينجح ولا يمكن ان يصعد الى جبل الرب احيان واحد يظهر قدامنا بمظهر التقوى بيمثل مش كده وبعد ما بيمثل آه بيوصل لإيه؟ لا شيء حتى لو حقق أي نجاح على الأرض بأي صورة من الصور كله إلى التراب كله إلى التراب هذه الشائبة الثانية شائبة الرياء الشائبة الثالثة وهي اللي بتمنع نقاوة القلب وهو الأفكار الشريرة عقلنا ده عامل زي المعمل يعني يمكن بعضكم يكون أتيح له أنه يشوف المعمل أي معمل آه، معامل التحليل معامل الكيمياء معامل اللي في المدرسة المعمل عبارة عن أزايز وأجهزة وحاجات زجاجية وحاجات معدنية وأبخرة بتطلع وألوان معمل حاجات متنوعة كتيرة خالص وطبعا ما يقفش ما يقفش في المعمل غير واحد فاهم المادة دي والحكاية دي والتجربة دي القلب والعقل هو بمثابة معمل تدخل فيه كل الأفكار وعقلك ده بيشبه دائما في بعض آه، الناس اللي بتشرح العمليات الفسيولوجية اللي هي وظائف الأعضاء في جسم الإنسان يقول لك العقل ده عامل زي صالة كبيرة فيها كراسي كراسي تخش الفكرة تقعد على كرسي فكرة تانية على كرسي تاني فكرة وحشة على كرسي تالت ويصير عقلك عامل زي الميدان والميدان عبارة عن أفكار عمالة تتصارع تخيل كده ناس قاعدة في صالة في عشر عشرين شخص ومرة واحدة قاموا يتخانقوا كويس وواحد قاعد في كرسيه مش عايز يسيبه واحد لقى نفسه مش مناسب مشى هذا الصراع اللي في عقل الانسان اللي هو الافكار الشريره يقول لك ايه من القلب تخرج افكار شريره قتل زنا فسق سرقه شهاده زور تجديف هذه هي التي تنجس الانسان ودي عينات من الافكار ده الافكار كتيره خالص ما نقدرش نحصرها لكن الافكار دهيت هو ماسك طبعا حاجات كبيره افكار قتل وزنا وفسق وسرقه وشهاده زور وتجديف وبقى خد الافكار دي وفكها تطلع افكار كثيره فرعيه الافكار تقول لي والافكار دي يعني هنتحكم فيها ازاي ده انا بنام بيجي في مخي 100 فكره ده وانا صاحي بيجي 100 فكره تانية لما بشوف الناس بيجي في مخي افكار تانية اعرف ان ال- آه، علاج هذا الامر في ايدك انت لان الناس اللي قاعده على الكراسي الافكار اللي قاعده على الكراسي في المخ يمكن ان تطردها باشياء صالحه بس دخلها مخك اول حاجه الكتاب المقدس عندما تدرس وتقرا الكتاب المقدس وتحفظ فيه يدخل مخك يطرد ده كله على طول والاختبارات الروحيه في حياه الاباء اللي بيعلموها لنا كتير خالص الافكار الرضيه احفظ نفسك طاهرا احفظ عقلك طاهرا ما تسمحش فكره تيجي اه على راي واحد من القديسين راح له ابنه شكاله قال له تعبان من الافكار الافكار مغلباني اعمل فيها ايه وانا ماليش اراده فيها قال له يا ابني الافكار كالطيور زي الطيور لا نستطيع ان نمنعها من ان تحلق فوقين فوقنا الطير لما يطير فوقيها امنعه ازاي يعني لكن اقدر امنعه لو جه الطير يعشش في شعر الانسان تصور كده واحد ماشي وشعره وجه الطير بناله عش في شعره صاحبنا مش دريان مسؤول طبعا مية في المية هذه الأفكار الشريرة مجرد أفكار هي ما تحولتش لسلوكيات لكن الأفكار الشريرة تمنع أن يكون قلبك نقيا قلبا طاهرا زي ما بنصلي في بداية الاسمة في الصوم الكبير في ختام صلوات الاسم قلت الشائبة الأولى أن الإنسان يتعلق بالخطية الشائبة الثانية بالحياة الريائية الثالثة بالأفكار الشريرة الرابعة بقى ودي رابعة مهمة قوي القلب مخادع أحيانا القلب مع العقل يفكر الإنسان بحاجات ويخدعه تصور عقلك مع قلبك يخدعك يقول لك ده انت مفيش احسن منك ده انت ما شاء الله يعني لو قارنت باللي جنبك تبقى احسن منه 100 مره ولو رحت في الحته الفلانيه ده مفيش زيك يقول كده اسمع القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس يخدع الانسان من يعرفه انا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لاعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر اعماله مثلا احيانا القلب يخدعك بحب غير طاهر يخدعك احيانا يخدعك القلب بافكار ضد الله ولو استمريت فيها يقع الواحد وينزلق الى الالحاد احيانا يخدعك القلب ويخليك تظن سوء تظن سوء في من تتعامل معه احنا بنقول المحبة لا تظن السوء ويخدعك بقى بأفكار لا تنتهي ممكن يخدعك بأفكار على أقرب الأقرباء لك ممكن يخدعك بأفكار في نفسك وممكن يخدعك بأفكار في اللي حواليك انتبه اصحى علشان كده في كنيستنا فيه المرشد الروحي وأب الاعتراف دايما الواحد له مرجعية له مرجع مرجع روحي أنا شاب في جامعة ليا مرجع على الأقل بطمن أنا ماشي صح ولا إيه أب اعترافي بيسندني وكلنا كده كل واحد فينا مهما يكون له المرجع ده له أب الاعتراف له اللي ياخد رأيه ممكن يكون أب وأم في البيت ممكن يكون مدرس ممكن يكون أب الاعتراف طبعا له وضعية خاصة في الكنيسة ممكن يكون الخادم بتاعي أو الخادمة بتاعتك ممكن يكون حد برجع له بيساعدني بيكشف ويايا أن هذا القلب لا يخدعني يمكن لو حبيت أقول لك هنا يقول لك إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه فيجد فيأتي وجده فارغا مكنوسا مزينا ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح القلب الفاضي بقى القلب الفاضي اللي الواحد ما بقاش حريص عليه اللي ما عملوش باب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله دي في متى 12 43 خد بالك تنقي قلبك بس لازم تحرسه لما حرستوش يحصل كده ممكن تطرد فركة فكرة أو تطرد خاطر وحش ويلح ويحاول انك تقع فيه هذه الاربعه يمكن ان نسميها الشوائب الاربعه التعلق بالخطيه الحياه الريائيه الافكار الشريره والقلب المخادع طب نعمل ايه الايه قدامنا واقفه اهي من يصعد الى جبل الرب كاننا يا اخوتي الاحباء في سباق في سباق مين هيطلع جبل الرب من يقوم في موضع قدسه في الحياة الرهبانية أحد كتب الحياة الرهبانية اللي بنقراها ونتعلم منها في الدير كتاب اسمه السلم أو سلم الدرجي وهو درجات كده والسلم ده عبارة عن درجات وعلى ها غلاف هذا الكتاب توجد لوحة لطيفة قوي سلم واصل من الأرض للسماء كل واحد بيحاول يطلع عدو الخير يحاول ان يسقط الصاعدين يجي عند الدرجة الخمسة وعاوز يوقعه عند الدرجة العشرين وعايز يوقعه بأي حاجة من الحاجات الوحشة اللي احنا اتكلمنا فيها دي انتبه انتبه لنفسك استغل الأيام بتاعت الصوم اللي هنبتدي يوم الاثنين إذا أراد ربنا وعشنا انتبه لنفسك انتبه لحياتك وحط قدامك الفرصة انك تتغير تماما في هذا الصوم فالصوم وضع لأجل خلاصك لأجل تغييرك لأجل حياة جديدة تعيشها من يصعد إلى جبل الرب ولا يفضل قاعد تحت ومش عارف يتمتع مع مسيحه تعال أقول لك الحل لهذه الشوائب التي تدخل إلى القلب وتخلي القلب غير طاهر او غير نقي. نمرة واحد المعونة الإلهية. لازم كل واحد فينا يشعر أن هناك نعمة الله يعطيها لمن يطلب. اطلب. اطلب نعمة ربنا. بس اطلب وانتظر. اطلب واستعد. واطلب من قلبك. واطلب بإلحاح. واطلب عن صدق نية اطلب ان ربنا يديك نعمة ودينا قبل الصيام باربع خمس ايام تحضر فيهم نفسك تقابل اب اعترافك حيث ما فيش يوم يفلت منك كده يقول كده سليمان الحكيم في سفر الامثال يقول من يقول اني زكيت قلبي تطهرت من خطيتي يعني مين فينا يقدر يقول انا هنضف قلبي بايديا مين يقدر يقول كده لا طبعا انا عايز نعمة ربنا ومعونة الله تعمل معي وتشتغل وان الله هو فقط الذي يستطيع ان يطهر قلب الانسان ويمكن من الحاجات اللطيفة الجميلة لما تقروا ويايا مزمور 139 داود النبي قدام داود داود النبي يعني الشخصية اللي هي العالية قوي يقول ايه يا رب قد اختبرتني وعرفتني ده بيكلم ربنا انت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد يعني انت يا رب واخد بالك مني وعارف كل حاجة في الاخر يقول له ايه اخر ده مزمور جميل قوي وانا اتأملت فيه مرة وياكم قبل كده يقول ايه في اخر المزمور ده داوود واقف قدام ربنا بيقول له كده حط نفسك يقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي رايح لربنا بيقول له امتحني لو سمحت ده احنا كلنا بنهرب من الامتحانات مش كده برضه والواحد يوم ما يبقى عنده امتحان شفوي يبقى واقف ورجليه بتخبط في بعضها مش كده كلنا عشنا الفترات ده هي ده داوود النبي بنفسه واقف قدام الله وبيقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي وبعدين يقول له امتحني واعرف افكاري ياه ايه ده يا داود وبعدين وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا مزمور 139 يمكن نبقى نرجع له بعد كده واحد النعمة الإلهية اطلب اطلب واشعر واستعد لتلقي هذه النعمة وهذه المعونة نمرة اتنين عشان القلب تملك هذا القلب الطاهر نمرة اتنين التوبة بقى التوبة اعزم على توبة صادقة ونقية أكتر كلمة بتتكرر في الكنيسة كلمة التوبة التوبة بنتكلم على حتى بنسمي الصيام فترة توبة بس أنت كشخص بقى خد العزم الصادق الحقيقي واعزم على انك تقدم توبه صادقه حقيقيه وتجرب وتشوف احنا كلنا كل يوم بنصلي بنقول قلبا نقيا ها اخلق فيها الله وروحا مستقيما جد كلنا بنصلي الصلاه الحلوه دهيت في مزمور التوبه لكن الصوم هو انسب وقت للتوبه واكبر مشجع على التوبه اوعى تهرب اوعى تعمل زي الناس اللي مش واخده بالها يقول لك ده طويل مش طويل ونبتدي مش عارف بعد ما نفوت اسبوع ايه اسبوع ايه ولا نبتدي من حد النص الحاجات المقولات الشعبيه الخاطئه انتبه كل يوم له قيمته كل يوم له معناه فهنا طريق التوبه الدائمه القديس موسى الاسود له عباره جميله يقول إن أصرت أن تتوب إلى الله فاحترز من التنعم ما دام ناوي تتوب خدها جد بقى ما فيهاش دلع ناوي تتوب خدها جد احترز من التنعم فإنه يثير سائر الأوجاع ويطرد خوف الله من القلب ناوي ناوي تخلي ان الصوم ده مختلف عن كل صوم ناوي انك انت تستفيد روحيا لخلاصك ناوي انك تكون مع الذين يقولون من يصعد الى جبل الرب يلا بينا نصعد الى جبل الرب والى موضع قدسي نمرة ثلاثة في علاج الشوائب قلت لك معونة الله ونعمته وقلت لك التوبة الدائمة والصوم أنسب جو مناسب للتوبة نمرة ثلاثة العبارة المشهورة قوي وزي ما العالم دلوقتي خايف من الفيروس اللي بينتشر شوية وبالمناسبة من الحاجات المهمة جدا مش الكمامة غسل الأيادي اغسل ايدك في اليوم مثلا 10 12 15 مرة وكل مرة ما تقلش عن 20 ثانية والمية والصابون أقوى وقاية من الحاجات دهيت انت احنا بنستخدم ايدينا كتير بنلمس حاجات كتيره بنسلم كتير بنمسك حاجات من فضلك هذه الامور البسيطه جدا وربنا يحمي البلاد والعباد من هذا الامر الخطير للغايه يعني واللي بينتشر وبيزداد بره ربنا يحمينا نمره ثلاثة اللي بقول لك عليها الوقايه خير من العلاج يعني ايه يقول لك فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة احفظ قلبك احفظ قلبك وفي مثل كده أنا شخصيا بعتبر يعني بحبه أو يقول لك الباب اللي يجي ها الباب اللي يتعبك ويجيب لك متاعب الأفكار ورياح الأفكار سته سته وتعلم الوقاية خير من العلاج عشان كده اتعلم ازاي تحفظ قلبك طول ما عينيك مشتتة مشتتة في كل حاجة هتحفظ قلبك ازاي في حاجات ابتدي استغنى عنها عن حياتك ابتدي ابعد عن الحاجات دهيت انت كل واحد فينا عارف وقته بيضيع في ايه وعينيه بتضيع في ايه والتشتيت اللي بيحصل في حياتك احفظ قلبك فوق كل تحفظ احفظ قلبك لانه منه مخارج الحياه قلبك ما يدخلش فيه غير الحاجه النقيه لو كان الشخص ده او التليفون ده او التلفزيون ده او النت ده إذا كان بيفتح لك باب وتدخل منه رياح ليست نقية سده اقطعه ابعد عنه وعيش نقية آخر حاجة آخر علاج للشوائب إنك افعل كل هذه وعندك رجاء أنت مجرد هتستكين لنفسك هتكتشف حاجات ده موجود فيا ده عايش جوايا ده الحكاية الوحشة دي معششة بيا انتبه وعش برجاء انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب خلي عندك كده اه واحنا في فترة الصوم بتمتد ما يقرب من شهرين بيبقى كده عندك رجاء كل يوم حتى الكنيسة بترقم أيام الصوم يعني يقول لك الأسبوع الأول والأسبوع الثاني واليوم الثالث من الأسبوع الخامس بترقم الأيام كأنها درجات السلم فأنت عيش برجاء وبنفضل يوم ورا يوم كده وبنقف عند كل درجة نقية علشان نوصل للآخر عند المسيح في يوم الصليب ونفرح وياه موضع قدسه في الملكوت بالقيامة ويبقى أنت بنيت أساس قوي لحياتك الرجاء بالرب وهنا الانتظار الواثق وانت قلبك مرفوع وبتصلي زي العبارة اللي بتتكرر علينا في كل قداس يقف الأب الكاهن وهو بيصلي قدام المسبح وينادينا كلنا ويقول أين أين هي قلوبكم يا اخوتي هذه ليست مجرد طقوس ولا مجرد ترتيبات عباده فقط هذه حياه حياه فلما يقول الكاهن اين هي قلوبكم هو بيسالكم سؤال هو والشمامسه وان كان في كهنه اخرين والشعب بنرد كلنا بنقول هي عند الرب يا ترى فعلا قلبك عند ربنا ولا لسانك بس هو اللي بينطق بيها كن صادقا مع نفسك وخلي عندك رجاء أين هي قلوبكم هي عند الرب وفلنشكر الرب وبنبقى كلنا في هذا الصعود الإلهي بقلوبنا وبأفكارنا وبحياتنا زي ما بنصلي في في قسمة الصوم الكبير اللي هنبتديه بنعمة ربنا بعد أيام قليلة آه نصلي ونقول في نهاية القسمة آه نسألك نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وقلوبنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وهذه هو السلم الدرجة الأولى في السلم وهي دي اللي ماشية مع الأسبوع الأول في الصوم اللي بنسميه أحد الكنوز اللي بنقرأ فيه العبارة الجميلة لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا القلب الطاهر النقي يعطينا الله أن احنا نكمل هذه الدرجات بسلام وعشان من الأسبوع الجاي مش هيبقى فيه عشية الصوم الكبير فاحنا الاجتماع بتاعنا هيبقى الساعة سبعة إذا أراد ربنا وعشنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن Min alleluia dux sabbat rike, ilke agium nevmati, Kai Kristus eonaston eonon amin.
demo cevonem goem ogeo ben chois izot be Christos, mona irim tel, Bemari bekleinem tekerine o esotem beteos.
sotiam mono noinana kicit charizim loisistim et omim in dimet shi sedik, Eloim te Jacobino velaim te mazus alam.
Vilket Jesu ben dedamit, so ben jente Solomon, Jednem ambrakitum fieta putem javos tolos.
Sözemi arevun kriptah ve yaratın beni מדיניות הטייותנה שערב סבבה ותאווה דרוס Nemmeniot in metropolitis ava moros.
נמנניות דנבס כובוס נית כי נאמן Indes dev tagroe genos ronos ran mishron ben maseo aneri nikon.
תב סביון נוגה ג'יטירו סבסית נות שרב גאים קורם Koever Christos erie gondikain novilani kolkin oerin glavin ishtenai.
קריה לייסון קריה לייסון Kyrie vlogison amin smoero smoero למתניה קונה ולכון בעצמו يترافض علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشرط صليب محيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم وملك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي אמין אסשו أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء قدس اسمك ليأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم روحك أيضا